وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الأحبة في الله المحب الصادق لله سبحانه وتعالى يتمنى أن يبذل الروح في سبيل الله عز وجل يتمنى أن يبذل كل ما يملك ماله جسده ولده حياته بل موته قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله خير من عبد وأعظم من ركع له وسجد سبحانه وتعالى وجل جلاله سبحان من لو سجدنا له على شبى الشوك والمحمى من الإبر لما بلغنا من معشار ما ما لما بلغنا العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر أنت الحبيب وأنت الحب يا أملي من لي سواك ومن أرجوه يا ذخري قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا الآن عندنا مخاطر كبيرة الناس خايفة ومضطربة وحزينة وشايله هم ليه انفلونزا الخنازير من ناحيه وده جاي لنا من بلاد اوروبا و... وهلع وفزع اصاب الناس الحالات بدات تنتشر والناس بدات تخاف وتجزع فالناس هربوا الى اماكن بعيده راحوا على الشواطئ في مرسى مطروح اكتشفوا ان كمان في طاعون جاي من ناحية ليبيا فأيضا مشكلة تانية الناس راحوا راجعين مرة تانية طب الساحل الشمالي أصل في أجانب بتصيف هناك يبقى احنا مش هنروح الساحل الشمالي طيب نروح نحج أو نعتمر أصل هيبقى في ناس هناك من المعتمرين والحجاج جايين من جنسيات كتيرة فعلشان كده هيبقى في عرضة للعدوى وهيبقى في عرضة للمرض الناس الناس عايشة في حالة فزع وهلع الله أعلم بيها شوف يا اخواني وجود المخاطر لا يعني وجود المخاوف يعني انت ممكن تبقى حواليك خطر كبير جدا ولكن هل ده معناه انك لازم تبقى في حالة هلع وفزع وقلبك ينخلع من كتر الخوف لا لا ليه المؤمن يعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا علشان كده الحلقة الليلة دي هنتكلم فيها عن, عن, عن حسن استقبال البلاء حسن التعامل مع البلاء حسن التعبد لله رب الأرض والسماء في إيه؟ في التعامل مع قضائه وقدره في التعامل مع القدر والقضاء إخواني حسن انتظار الفرج عبادة عبادة سبحان الله العظيم إن الليلة دي هنتكلم على الرضا بالقضاء وحسن التعامل مع البلاء ليه؟ أول حاجة يا إخواني لازم نعرف البلاء سنة ربانية لازم كلنا نبتلى ليه؟ لأن ربنا أقسم بكده وربنا من غير ما يقسم سبحانه وتعالى لو قال أن شيئا سيحدث يبقى سيحدث قال الله عز وجل ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يعني أنت لازم تبتلى لازم لتبلون في أنفسكم وفي أموالكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا لازم لازم تبتلى هنتكلم النهاردة عن ثلاث أشياء فضل البلاء وأسباب البلاء والأشياء التي أو الأسباب التي ترفع البلاء ثلاث حاجات فضل البلاء أسباب البلاء أسباب البلاء والمحن والمصائب وكمان طريقة التعامل معها وطريقة رفعها وردها أول شيء فضل البلاء هو البلاء في- ليه فضل آه طبعا ليه فضل عظيم جدا من فضائل البلاء أن الذي يبتلى إنما يحبه الله قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم ولكن النتيجة فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنه واللي يسخط مع انه مش هيقدر يكشف عن نفسه عن نفسه البلاء ولا يرد عن نفسه الضراء ايضا والعياذ بالله تعالى يكون اغضب الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده لازم تبقى عارف كده إذا أحبك الله عز وجل ابتلاك وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب عبدا أصاب منه لو أنت عند ربنا سبحانه وتعالى محبوب سيصيب منك سبحانه وتعالى الفضل الثاني للابتلاء أن الابتلاء تكفير للسيئات تكفير للسيئات مرضت يغفر لك من ذنبك بقدر مرضك تعبت يغفر لك من سيئاتك بقدر تعبك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياها ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب يعني تعبك في شغلك في بيتك تعبك في بيتك في تربية أولادك في نزولك في طلوعك في حملك آه، أخواتنا الحوامل نسأل الله سبحانه وتعالى أنه آه، يبارك فيهم و- و- ويرزقهم الذريات الصالحات آه، يرزقهن الذريات الصالحات آه، ويقوم كل أخت بالسلامة كل التعب ده وهنا على وهن عماله تاخد حسنات تقوم تعبانه تاخد حسنات تقعد تعبانه تاخد حسنات تنام تعبانه تاخد حسنات سبحان الله العظيم فكل ده كل ده تعب اه كل ده حسنات او تكفير للسيئات ما يصيب المسلمه من نصب اللي هو التعب او وصب الوصب اللي هو ايه المرض من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ايه الهم الاشياء المستقبله الخوف الهم يعني مثلا واحد عليه دين مهموم الهم ده بيكفر عنه من سيئاته آه، واحد آه، امتحن ومستني النتيجه بتاعت الثانويه العامه ربنا ينجح كل اخواننا اخواتنا اللي موجودين آه، دلوقتي في امتحاناتهم الهم ده والارهاق ده بياخد عليه حسنات هم ولا هم ولا حزن الحزن اللي هو ايه الامور الصعبه التي يع- يعاني منها الان ومرت عليه من من زمن كل ما افتكرها يحزن معايا ابتلي ببلوى ليه ابن توفي مرض حصل له مشكله فقد مال كل ما يتذكر البلوى دي يحزن اه ده بياخد حسنات على قدر حزنه ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها لدرجة أن الشوكة فقط يكفر عنه بها من سيئاته عشان كده المبتلى في الدنيا بيكفر عنه من سيئاته طب وبعدين لما يروح يوم القيامة سيجد أن سيئاته قد غفرت وأن حسناته قد كثرت لذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه إن أهل القيامة يوم القيامة عندما يرون أهل البلاء آه، في عافية ونعمة وعندما يرونهم في آه، في سعادة بسبب الابتلاء الذي ابتلوا به في الدنيا آه، هيتمنوا يقول ياه يا ريتنا ده واحد مرض طب يا ريتني كنت مريض زي ده ده واحد ابتلي ضاع ماله يا ريت مالي كله ضاع واحد ابتلي في موت ابنه يا ريت كل ولادي مات وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على النبي عليه السلام قال رسول الله لا يودن أهل العافية ليودن أهل العافية أهل العافية الناس الذين عوفوا ولم يبتلوا ليودن أهل العافية يوم القيامة أن يقرضوا بالمقاريض وينشروا بالمناشير لما يرون من أجر أهل البلاء ليودن أهل العافية أن ينشروا بالمناشير ويقرضوا بالمقاريض لما يرون من أجر أهل البلاء يبقى قد إيه أجرهم كبير جدا من فضائل الابتلاء أن الابتلاء يمحص يعني إيه يمحص شوية الأهواء والشهوات اللي موجودين في القلب بيتحرقوا بيروحوا شوية الاهتمامات بال- بالحاجات اللي تغضب ربنا بت- بتضيع واحد مبتلى في جسمه أو في ماله أو حتى بيعرض للموت خايف من الموت أه، واحد خايف من الموت هيفكر في المعصية ها لذلك قالوا الآلام تحرق مواضع الشهوات المحرمة في القلب لما الواحد يبتلى يبقى م- متألم وحزين ومهموم ما بيبقاش عنده شهوات محرمة في قلبه الآلام تحرق مواضع الشهوات المحرمة في القلب وده م- يعني سبحان الله وده من أعظم الأمور التي يصرف الله عز وجل بها عنك الشر والسوء لذلك آه، قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين آه، آه، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ولا يعلمن الكاذبين ال- ال- الابتلاء له فضل عظيم جدا منه آه أن أشد الناس ابتلاء كانوا الأنبياء والرسل والأفاضل من العلماء وال- والأخيار والأبرار هو كده ليه؟ لأن هناك منازل في الجنة هناك منازل في الجنة لا تنال إلا بالابتلاء قال ابن القيم رحمه الله وإن من منازل الجنة ما, ما لا يدخلها العبد إلا بالصبر على ابتلائه لازم كده قال النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء أو زيد له في البلاء تاني أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء لذلك مين فينا كان ابتلاؤه كابتلاء نبي الله آدم الذي قتل أحد أبنائه الآخر مين فينا كان زي نوح الذي غرق كل قومه أمامه كل الخ... حتى ابنه غرق امامه وامراته كفرت سبحان الله العظيم غرقوا امامه ابتلاء شديد من منا مثل ابراهيم يؤمر بذبح اسماعيل ان هذا لهو البلاء المبين ويؤمر بترك امراته وولده ضعفاء غرباء وفي صحراء لا زرع فيها ولا ماء ثم يتركهم لله لله لا تنظر إلى ما تبتلى به لكن انظر إلى ما تبتلى فيه يعني إيه؟ يعني ما تبصش للمال اللي ضاع ما تبصش للجسم اللي مرض ما تبصش لل... للهم والحزن اللي انت لا بص من الذي قدر عليك هذا وإيه العائد عليك منه يعني هتكسب ايه من وراء الصبر على هذا الابتلاء سبحان الله العظيم لازم يبقى هي دي النظرة حسن حسن انتظار الفرج وحسن التعامل مع البلاء ده عبادة لله سبحانه وتعالى من منا ها، مرض مثلما مرض أيوب حتى تهرى جسمه رضي عليه الصلاة والسلام شوف م- منظر وكل أولاده قتلوا أو يعني آه، ماتوا أمامه عليه السلام آه، وقع عليهم آه، القصر ماتوا كلهم حتى قالوا أنه مات له أربعون ولد في في مرة واحدة مش بقى انفلونزا خنازير الواحد يمرض شويه و- وحرارته ترتفع وبعدين يتعالج او حتى طاعون واحد الطاعون ده يا اخواني شهاده شهاده وده من من يعني من علامات رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد ان يصطفي له ميته سويه النبي عليه الصلاه والسلام قال المطعون شهيد والمبطون شهيد المطعون الذي يموت بالطاعون شهيد والمبطون شهيد يعني اللي يموت ببطنه شهيد وصاحب الحرق شهيد وصاحب الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع المرأة لو توفيت وهي بتلد تكون من الشهداء وهكذا لا ده انا عايز اقول لكم شوف النبي عليه السلام مش هقول لكم طعن وشهاء و... و... وانفلونزا خنازير وامراض كبيره وقتل لا ده شويه حمى ارتفاع درجه الحراره قال النبي عليه الصلاه والسلام عندما دخل على ام السائب رضي الله عنها فوجدها تزفزف من الحرارة حرارة شديدة جدا فقال لها ما لك يا أم السائب تزفزفين قالت الحمى لا فيها الحمى شديدة لا بارك الله فيها يعني بتسب الحمى قال لا تسب الحمى فإنها تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ال- ال- الحرارة ب- بيغفر الله عز وجل بها الذنوب زي بالظبط ما الحديد بيطلع بيطلع خبثه في الكير أي في النار لذلك آه ال ال آه، الإغماء لو الواحد أغمى عليه فقد وعيه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد يسرع صرعة يسرع صرعة إلا أفاق منها طاهرا طلع منها طاهر لي- لا ذنب عليه في ناس بتجيلهم غيبوبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجميع في ناس بيغمى عليهم في ناس بياخدوا بنج عشان العمليات بيغيبوا في الوقت ده يقوم طاهر من ذنبه ما من عبد يسرع صرعة إلا قام منها طاهرا أي يقوم طاهر من ذنوبه سبحان الله العظيم وده من من فضائل الابتلاء من فضائل الابتلاء انه بينال به درجه الشهداء لكن حتى لا مش بس درجه الشهداء ده بيط... ده الجنه اساسا قد يدخلها الانسان بسبب مرضه والحديث صحيح آه، ذكر في الصحيح اظن صحيح البخاري او صحيح مسلم آه، ابن عباس رضي الله عنهما جالس مع احد اصحابه فقال له الا اريك امراه من اهل الجنه قال بلى قال تلك المراه السوداء كانت تسرع كان عندها صرع كانت تصرع فتتكشف إذا وقعت في الصرع يكشف بعض ثوبها فتظهر رجلها مثلا أو بعض بدنها فجاءت رسول الله وقالت يا رسول الله إني أسرع فأتكشف فادعو الله لي أن يشفيني قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة قالت بل أصبر ولكن ندعو الله لي ألا أتكشف المرأة الحرة لا ترتضي لنفسها أن يتكشف بدنها ولا أن تكشف سوءتها ف... فدعا لها فما تكشفت بعد ذلك ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام السلام عليكم
ورحمة الله أهلا وسهلا أخي ازيك يا يوسف أستاذ أمين؟
أهلا وسهلا
كيف حالك الحمد لله أهلا يا أبو يوسف أخبارك يا شيخ الحمد لله والله أنا حبيت بس أسلم عليك بس الله يسلمك
والله وشك كده منور الشاشة يا شيخ الله يبارك فيك الله يكرمك ادعي لنا بس يا شيخ كده ربنا يكرمنا وإياكم ويسترنا وإياكم
يلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ف آه، فالجنة بسبب المرض وبسبب الابتلاء أمال سبحان الله آه، في الصابرون يعني الابتلاء بيولد الصبر الصبر طب انت هتعمل ايه ايه حيلتك في انك تتعامل مع امراض لا دواء لها امامك يعني انت دلوقتي لما بتصاب بانفلونزا عاديه قد تنسى الدعاء وقد تنسى التذلل لله سبحانه وتعالى ومش حاسس ب- باي خطوره تجري على الطبيب يديك مضاد حيوي او يديك اسبرين تاخد الاسبرين آه، وكان شيئا لم يكن والله لو لم يشاء الله ان تشفى بهذا العلاج ما شفاك يا اخواني الدواء لا يشفي بنفسه الأسباب لا تتحرك وحدها إذا لم يكن عون من الله للفتى أتته الرزايا من حيث يل... إذا لم يكن عون من الله للفتى كان أول ما يجني عليه اجتهاده لو ما كانش ربنا هو اللي بيعينك وهو اللي يسددك وهو اللي بيوفقك سبحانه وتعالى أول شيء يجني عليك اجتهادك ومن كان له من دون من دون الله عدة أتته الرزايا من حيث يبغي المكاسبة اللي بيعتمد على شيء غير الله تجيله المصائب والمشاكل من حيث يبغي المكاسب ال- الأسباب لا تعمل وحدها الأسباب لا تعمل وحدها ما فيش حاجة اسمها بني آدم مريض بمرض يبقى لازم ينتقل المرض نفسه لإنسان آخر لا مش لازم مش لازم يكون إنسان مريض ينقل المرض ل- ل- سبحان الله العظيم كلنا موجودين هو الهواء بيننا جميعا هل كلنا بنمرض بنفس الأمراض؟ لا من شاء الله أن يصيبه المرض أصابه قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى فقط لذلك النبي عليه السلام سأل رجلا قال قال له الرجل يا رسول الله تكون النقبة يعني الجرب في في في الإبل نقبة واحدة بس في ديل واحد فيهم كل الإبل تجرب فالنبي عليه السلام بص له كده سبحان الله قال له ومن ومن أعدى الأول مين اللي خلى الأولاني يجرب ها طبعا كله بقدر الله سبحانه وتعالى ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم يا عبد الحميد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا حبيبي يا شيخ أمين الحمد لله الله يكرمك اشهد الله إنه أحبك في الله حبك الله والله أنا بحبك كتير أوي يا شيخ أمين والله الله ربنا يكرمنا إياك ربنا يوفقك يا رب وحلقاتك كلها بلسم على قلوبنا والله وشفى لينا بإذن الله إن شاء الله الله يبارك فيك أنا والله ما عندي أي حاجة بس حبيت إن أنا أسلم عليك بس والله أتشرف بسماع صوتك الله يسلمك ويشرف قدرك الله يوفقك يا رب واصلح حالك يا رب اللهم امين اللهم امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أ- اهلا يا أم محمد أمم. آه، فاخواني آه، حسن التصور حسن الاعتقاد انت بتعتقد ان ما دام واحد عنده انفلونزا الخنازير يبقى لازم الكل يعدى بيها لا طبعا مش كله لا طبعا مش كله بدليل ان كل الاطباء وكل الممرضين وكل الناس المخالطين ليه قد لا يعدى منهم واحد قد يصاب واحد اتنين ولكن ليه مش الكل كله بقدر الله سبحان الله العظيم سبحان الله كله بقدر الله معايا لا لا ينزل ابتلاء الا بقدر الله ولا يرفع الا بقدر الله سبحان الله العظيم لذلك ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك ها وبرضه ربنا سبحانه وتعالى قدر كل شيء قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا كل شيء مقدر حتى المرض حتى المرض وزمنه وزمنه ووقت اصابته ووقت اصابته معنا اتصال السلام عليكم ورحمه الله اهلا وسهلا يا مصطفى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ازيك يا وبركاته شيخ امين اهلا يا استاذ مصطفى آه عايزك تدعي لي خالصا من قلبك ربنا يصلح حالي ويوفقني ويبارك لي في ذريتي بس ربنا يفرج كربك ويزيد ويصلح همك عنا وحالك يا رب وابعد عن المسلمين كلهم المخلصين اي مرض واي بلاء يصيب الامه اي مرض امين
لان كل احنا كده بنتعظ من حوالين البلاد كده كله والله احنا في ع- في عزه واحنا في رحمه وفي وفي نعمه احنا مش حاسين بيها والله العظيم ونقول الحمد لله رب العالمين بس الحمد لله الحمد لله وجزاك الله كل خير ربنا يكرمك يا السلام مصطفى.
عليكم ورحمة الله يبارك فيك وعليكم السلام ورحمه الله معانا اتصال اخر السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذنا اهلا وسهلا
كل سنه وحضرتك طيب وانتم طيبين أه، لو سمحت كنت عايز يعني اسال حضرتك سؤال اتفضل أه، انا دلوقتي ابن اخويا توفى بسبب أه، عمود كهرباء امم كلام سليم وبعد حضرتك أه، ما توفى ب 18 يوم فوجئنا لقينا دكتور اللي طلع شهاده الوفاه بتاعته زور شهاده تانية
يعني ايه زمر شهادتك يعني حضرتك طلع تقرير طبي بالحاله والحاله اتدفنت امم كلام سليم جه حضرتك بعد 18 يوم من وفاه الولد لقيناه طلع تقرير تاني لصالح شركه الكهرباء امم كلام سليم فدلوقتي يعني ايه ال ال ال ال يعني عايز اسال هل ده يعني لو احنا رفعنا على دي ش- عليه قضيه شخصيه مم.
هل دي تبقى حرام؟
لو ثبت لكم أنه متواطئ آه، آه، علشان يخبي إهمال لشركة الكهرباء علشان آه، انتوا آه، في تعويضات أو حاجة زي كده آه، ي- يبقى هو آه، هو غلطان ويجوز لكم لو هو ظلمكم وغير في التقارير طبعا يجوز انك ترفعوا عليه قضية طبعا وربنا يهديه ويصلح حاله ذكروه بالله سبحانه وتعالى وانصحوه مع اتصال آخر فإخواني كل شيء بقدر الله قل كل من عند الله والموت اللي الناس خايفة منه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ما ما حدش يقدر يفر من الموت انت خ- يعني الموت ده الموت ده ما بيجيش بفيروس والموت ده ما بيجيش حتى بحوادث زي ما نشوف الليله دي الموت ده بيجي بقدر الله ملوش دعوه بحاجه الموت ده ملك بينزل من السماء ومعاه ملائكه آ- اخرين بياخدوا الروح الى خالقها وبريئها بس ما فيش حاجة اسمها ان في حاجة تانية بتسبب الموت ممكن يكون آه، مرض آه، مرض قبل موته طب طب ما كتير جم- جدا مرضى ما بيموتوش طب حادثة في ناس كتير بتعمل حوادث ما بيموتوش طب ح... و... والى اخره كل كل شيء يقف امام قدر الله عاجزا وكل شيء إذا قدره الله حتى أسباب النفع لو قدر الله الضر ستضر كتير يعني آه، حاجات كتيرة جدا ممكن تحصل أغرب من الخيال يعني آه، بنت صغيرة كانت موجودة في أحد المستشفيات فشفتها إيديها ورجليها مشلولين بقول لها مالك إيه اللي حصل قالت لي جدتي كانت مسافرة وكنت باخد التطعيم بتاع شلل الأطفال فحبت تختصر الوقت فخلت الممرضة تديها جرأتين مرة واحدة بدل ما تاخدها وبعد فترة تاخد الجرعة التانية خلتها تديها جرعتين مرة واحدة سبب النفع الناس استخدموه غلط سبب حبت تنفع بنتها او تنفع حفيدتها فتسببت لها في شلل نصفي طول عمرها البنت بتمشي على رجل واحده وايد واحده بتتحرك اخواني المساله ان اسباب النفع لا تنفع وحدها واسباب الضر لا تضر وحدها ولكن سبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب فلا لا المرض بيعدي لوحده ولا المرض بيموت لوحده ولا البلاء بينزل لوحده ولن يرفع أيضا وحده سبحان الله العظيم كل شيء له قدر إن كل شيء خلقناه بقدر والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالقدر خيره وشره لازم تؤمن بالقدر أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن قال النبي عليه السلام لابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء كل المستشفيات كل الأمصال كل الأدوية كل الاختراعات لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وقال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعلم بالله وبعدين يقول له إيه واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا النصر من عند ربنا والرزق من عند ربنا والدواء من عند ربنا والابتلاء زي ما ربنا أنزله قادر يرفعه سبحانه وتعالى لازم نصحح عقيدتنا ولازم نصحح إيماننا ونحسن التعامل مع الله سبحانه وتعالى احنا جايبين لكم النهاردة احنا طبعا لسه قدامنا أسباب الابتلاء وطرق علاجه لكن قبل ما, ما, ما ناخده آه هناخد الأول هوري يعني نشوف مع بعض شوية أحداث هنعرف من خلالها قد إيه قدر الله نافذ لكن المرة دي هنشوف قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أحداث كل أصحابها كان مفروض يموتوا موت محقق ولكن الله نجاهم تعالوا نشوف المنظر الأول ونشوف قدر الله عز وجل في خلقه أول مشهد هنشوفه شوفوا السيارة دي مسرعة جدا جدا شوفوا وعدت من كل ده زي السكينة في التورتة بالظبط شوفوا ناخدها تاني كده اهو استاذ محمد اللي عملناها بالبطيء جزاه الله خيرا شوفوا اهو شوفوا ومسرع جدا زي السكينه في التورته بالظبط خرج ازاي من هنا مين اللي خرجه وادي ادي سياره تانية شوفوا طارت قد ايه نزلت ما حصلهاش اي حاجه ولا حصل للناس اللي بعدها آآ آآ الناس اللي جواها اي شيء
ربنا رب القلوب شوفوا يا اخواني طارت قد ايه إمام الغيوب في وسبحان الله العظيم الشروب نور ما حصلهاش حاجة ما حصلهاش حاجة لا مش بس كده ده احنا عندنا كمان مجموعة حوادث مجموعة حوادث الأحداث بتاعتنا النهاردة كلها هتبين إن الحوادث لا تقتل وحدها مفيش حد ممكن يموت إلا بقدر الله تعالى تعالوا نشوف المجموعة دي ونشوف أصحابها إيه اللي حصل لهم تعالوا نشوف صام ربنا ادي سيارة شوفوا ولا عملت للرجل حاجة له ملء الوجوه وادي الجيب شوفوا ازاي خير سبحان الله العظيم وارتجي وهو رجل نفسه اللي وقع ما حصلوش حاجة
ربنا شوفوا دي.
الهادي الودود فضله ملء الوجود شوفوا ده عفو اوعى تمشي ايوه ايوه كده خلاص الحمد لله السياره من فوق وده كمان قطر بقى شوفوا بينه وبين الق- القطار ملي متر تجي دوما
سبحان الله العظيم ده كله في ناحية واللي هتشوفوه دلوقتي حاجة تانية خالص سيارة بتجري مسرعة حصل حادث انقلبت شوفوا اتقلبت قد ايه وشوفوا هتقف امتى تعالوا نشوف ادي السيارة ادي السيارة ال- الراجل وقع م- شوفوا سيارة وقفت بقدر الله سبحانه وتعالى مين اللي وقفها؟ شفت السيارة وقفت فين؟ كانت هتتقلب على الرجل هو وقع منها وسبحان الله العظيم لم تمسه بسوء آه، ده كله برضو يعني سبحان الله آه، أحداث كان ممكن آه، حاجة واحدة بس تحصل الإنسان ده آه، العربية تدهسه لكن ربنا قدر يخرج عشان يطلع سليم في بقى موقف تاني أنا هوريه لكم إيه رأيكم لو إن آه، تمساح شفتوه مسك مخلوق من راسه وخلاص قبض عليه ده ممكن يخرج ازاي موت محقق لكن تعالوا نشوف القرد هيتصرف ازاي وتعالوا نشوف النتيجة هتبقى ازاي ادي القرد عايز يشرب
لا إله إلا الله لا إله شوفوا خلاص ادي ال- ال- التمساح قبض عليه ومسكه من رأسه والقرود عمالة تشد فيه وهو مفيش فايدة ولكن شوفوا لما ربنا يقدر لمخلوق نجاة شوفوا وقف على ظهره شوفوا النتيجة هتبقى ازاي شوفوا والقرد فلت منه بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا خلاص طلع طبعا بعد ما شاف الموت صح شعره اتنعكس شوية لكن شوفوا مرة تانية الغيوب في الشروق وفي الغروب شوفوا، شوفوا.
نوره سبحان الله العظيم.
يهدي العصا. ربنا رب القلوب ويقدر الله عز وجل.
وهو علام الغيوب النجاة في الشروق النجاة.
وفي الغروب.
التماسيح لا تقتل وحدها والعمر لا ينفد إلا بقدر من قدره سبحانه وتعالى قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال الله عز وجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وتعالوا نشوف بعد التمساح الذي كان يعني بيلتهم هذا القرد تعالوا نشوف بقى شاحنة كبيرة جدا التهمت سيارة أخرى بالسائق بتاعها ولكن تعالوا نشوف النتيجة كانت عاملة ازاي وشاهدوا وقولوا سبحان الله
الهادي الودود في مدينة آه، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية عفوه خير وجود آه، شوفوا شاحنة فوق هذا ال- ال- الكوبري الشاحنة دي تحتيها عربية تحتيها سيارة فيها رجل سائق كان سايق السيارة شوفوا شاحنة نقل حجمها قد إيه وقع على آه في هنا سيارة تحت هذه الس- ال- ال- أهي شايفين السيارة فين؟ آه، العجلة بتاعتها باينة تحت الشاحنة شوفوا بيشدوا الشاحنة وبيطلعوها مش ممكن تصدق اللي هتشوفه دلوقتي إلا الله لا إله يا ترى السائق ايه اللي حصل له اكيد لا إله حصل له اللي احنا متصورينه كله انه مش هيطلع سليم ولا حتة فيه سليمة طبعا وشوفوا الباب ولكن المفاجأة انه طلع ما عندوش اي خدش ولا عنده حتى ولا عنده اي حاجة تفيد بانه كان في السيارة دي وازاي عاش شفتوا حجم ال- الناقلة قد ايه آه، كان آه، فوقه لا تعالوا بقى شوفوا رجل عجوز مش شباب من اللي بيموتوا كل يوم في السيارات وفي الحوادث لا راجل كبير جدا في السن بيعدي طريق وقدره انه ما كانش عارف ان في سيارات سباق في هذا المكان السياره تنحرف وتتجه اليه هو هيقع ولكن السياره تيجي عشان يسند عليها فما لا يقع كأن سيارة جاية له تقول له اسند عليا وما تقعش وبعدين يبدأ يمشي هو لحاله ولا كأن شيء حصل والمفروض كان السيارة دي هتدخل فيه ويعني تصيبه بما بما يمكن أن يخشى منه أو آه، يعني يتحسب لصدمة سيارة لرجل مثل هذا السن تعالوا نشوف وبرضه نقول سبحان الله وهو علام الغيوب شوف الرجل آه، ده سند عليها ومشي شوف هو ماشي ما خدش باله يعني ولا حاجه حصل اكتشف بقى هنا ان في سيارات جري قال لك لحسن يحصل حاجه تانية رب القلوب شوفوا سند عليها وهو ولا كأن حاجة شوفوا شوفوا ازاي هو مش واخد باله اساسا هو الراجل نظره ضعيف سبحان الله العظيم و- تجي له مخصوص لكن تعالوا بقى نشوف مجموعة حوادث فيها حاجات غريبة جدا ح- حوادث كتير منها على سبيل المثال حد بيقع من الدور العاشر وفي ناس ماسكينه وعايزين يطلعوه فمش عارفين ف هيقع منهم تعالوا نشوف بعد ما يقع منهم هيروح فين وقولوا برضه سبحان العزيز الحكيم سبحانه وتعالى الذي أر- إذا أراد شيئا قال له كن فيكون شوفوا أدي الشخص أهو شوفوا آه، ب- ب- دور ع- الدور العاشر شوفوا مكان بعيد جدا ويقع ثم يقع داخل البلكونة حصل إزاي ده الله أعلم حصل إزاي شجرة بتقع بس شوفوا هتقع فين أدي السيارة عدت منها سنتيمتر تجي شوفوا الموتوسيكل ده بقى وقع هنا وبعدين يقع على جنب وبعدين يمسك في الموتوسيكل وبعدين يركب تاني ويكمل السباق وكأن شيئا لم يكن سبحان الله العظيم هجيب لكم فقرة بس آه، آه، يعني اوعوا حد يعمل زيها لان ده ده حرام عشان برضو نعرف ان كل شيء بقدر سارقوا ناس سا- سارقين سرقوا بنك وسيارة مستنياهم خرجوا جري والكاميرا بتصورهم خرجوا جري ركبوا السيارة سيارات البوليس دخلت سيارات البوليس لم تلحظ ان هم دول اللصوص ولا دول المقصودين وتعالوا نشوف القدر كيف يعمي البصر دول السارقين طلعوا ركبوا سيارتهم شوفوا ادي البوليس ادي البوليس جري دخل وما لاحظهمش خالص كأن دول مش مش هم دول المقصودين ده دول لاحظوا ان هم سنين اتقبض عليهم اساسا ومشيوا خدوا خدوا بعضهم ومشوا سبحان الله العظيم هو حد يحتج بالقدر ويقول دول سرقوا وجريوا فانا كمان اعمل زيهم لا حرام انا بوريك بس ان ما حدش حتى هيتقبض عليه الا باذن الله معايا آه، آه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وتعالوا بقى نشوف حادث من أعجب الحوادث اللي ممكن الواحد يشوفها في حياته طيارة فقدت أحد أجنحتها في, في الهواء وإيه اللي حصل تعالوا نشوف هذه الطيارة طيارة شرع- شراعية شوفوا الطيارة طيارة تتقلب ومرة واحدة فقدت أحد أج- أجنحتها ربنا الطائرة الآن بجناح واحد المفروض هذه الطائرة بتسقط الآن خلاص بتسقط في الشروق وفي الغروب ولكن شو- حتى ال- المصور اللي كان بيصورها فقد صوابه وقعد يصرخ لو كنتوا سمعتوا الفيلم كان- الناس كانت بتصرخ تحت وهو علام ايه اللي هيحصل شوفوا بتتقلب تتقلب وشوفوا لما هتقرب من الارض علشان ترتطم و- و- وتحترق كما هو متصور شوفوا ايه اللي هيحصل
ربنا الهادي الودود
تقع الارض ببساطه وبهدوء
عفوه وبعدين يخرج منها الرجل سالم وكأن شيئا لم يكن
ربنا الهادي الودود اه شوفوا يقولوا ألف حمدا لله على سلامتك يا رجل ده أنت يعني نشفت دمنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مفيش حاجة تضر ولا تنفع إلا بإذن الله عز وجل إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على خير وفي الآية الثانية وإن يريدك بخير فلا رد لفضله الحقيقة من أطرف المواقف سيارة نصف أتوبيس ماشية وفيها ناس أنا مش عارف العدد ده كله ركب السيارة دي إزاي زي ما هنشوف كم- بعد شوية والسيارة دي قلبت في الطريق آه، شوفوا بعد ما قلبت مفيش حد فيهم جراله اي حاجه ولكن شوفوا الموقف الطريف يعني حلاوه الروح هتخليهم يعملوا ايه هينطلقوا يسلموا قدميهم للريح هيجروا جري يعني حاجه آه، تعالوا نشوف ادي السياره ماشيه في في امان الله مره واحده سياره هتنحرف عن الطريق آه، فتحصل المشكله الحادثه اتقلبت دلوقتي السياره شوفوا الناس اللي هيطلعوا منها هذه السياره حجمها مع- معقول يعني لكن شوفوا الناس طلعت من السياره مش يقفوا بقى لا شوفوا حلاوه الروح بيجروا بيجروا هيجروا ومش هيز يعني بيجروا رايحين فين الله اعلم بيعدوا الطريق بيعدوا الطريق معايا شوفوا عددهم قد ايه يعني دول تقريبا هم يعني عشرة قدامنا يجروا ويعدوا الطريق وهيجروا في الصحراء شوفوا طب رايحين فين هو حلاوه الروح بس حلاوه النجاه مش بيخليهم مصدقين ان ده حصل بيجروا شوفوا بقى حجم الناس اللي طالعه شوف كم من الناس وعددهم قد ايه اعداد كبيره جدا من سياره صغيره زي دي شوفوا كله بيجري رايحين فين حلاوه الروح خلتهم يعني آه، انطلقوا كالقذائف بعيدا عن موضع الموت مع ان سبحان الله العظيم الموضع اللي كانوا فيه هو اللي اللي ربنا انقذهم منه هو كده ربنا انقذ يوس- يونس من بطن الحوت وانقذ آه، يوسف من غيابه الجب واخرجه من السجن وشفى ايوب آه، بعد طول ابتلاء وأبرد آه، على نبي الله إبراهيم النار وأنقذ النبي عليه السلام وصاحبه من الغار ولكن هناك آه، يعني أسباب للنجاة في أسباب للنجاة منها على فكرة أنك ما تقربش ناحية المرضى لأن النبي أمر بكده قال لا يورد ممرض على مصح ما ينفعش أن احنا نيجي آه، مع المرضى ونلتصق بيهم ونحط نفسنا في نفسهم مع أن كله بقدر الله ولكن من قدر الله ها آه، أن تتداوى معايا قال النبي عليه الصلاة والسلام تداووا أيها, أيها الناس أو تداووا أيها الناس وقال رجل يا رسول الله أرأيت رقا نست- ن- ن- نرقيها ها ودوا نتداوى به أيرد من قدر الله شيء مش برضو قدر الله نافذ نافذ المرض هيجي هيجي والموت هيجي قال هي من قدر الله هي من قدر الله يعني إيه هي من قدر الله يعني ربنا قدر ان يكون الدواء موجود قدر ان الرقيه تبقى موجوده ارقي نفسك واولادك وقل اعوذ قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس في ايدك امسح على جسمك وجسم اولادك وعلمهم ازاي يرقوا نفسهم من اسباب النجاه انك تدعو الله عز وجل الدعاء يرفع البلاء ان الدعاء يصعد الى السماء ينزل منها فيلتقيان في في فيتحاربان ويعتركان فيغلب الدعاء البلاء منها دعاء المساكين والضعفاء والجعانين اكل المساكين وقول لهم ادعوا لي اكل المرضى وقول لهم ادعوا لي الضعفاء والاولاد الصغيرين قال النبي عليه الصلاه والسلام انما تنصرون وترزقون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم واخلاصهم من اسباب النجاه من اسباب النجاه العمل الصالح العمل الصالح لما تعمل عمل صالح كتير ربنا يرد عنك آه، ال- ال- ال- قضاء السوء آه، قالوا صنائع الخير تقي مصارع السوء ومن أهم أسباب آه، ال- آه، النجاة من الابتلاءات الشديدة إنك تبعد عن الذنوب لأن الذنوب هي أساس كل بلية أساس كل مشكلة ما فشت الفحشاء في قوم إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا وقال الله عز وجل من يعمل سوءا يجزى به اللي بيعمل سيئات يجزى بها وقال النبي عل- وقال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولما جاءه أبو بكر يقول يا رسول الله كل الذنوب نعاقب بها فقال له النبي عليه السلام يا أبا بكر ألست تمرض ألست تحزن ألست تألم ألست تصيبك الأواء قال نعم قال, ك- قال فذلك مما تجزون به يعني آه، من جزاء الذنوب آه، الأمراض والمشكلات الاقتصادية و- وسوء الحالة النفسية وتأخر النعم رأيت الذنوب تزيل النعم سبحان الله العظيم فإخواني يعني توكلوا على الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لازم يبقى عندك عقيدة كده ولازم تبقى عارف أن ما أنزل الله من الخير لن يدفعه عنك أحد وما أرادك به من الضر لن يدفعه عنك أحد إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو إن يردك بخير فلا راد لفضله لازم تبقى عارف أنه للدعاء مجيب ومنك قريب ول- ولمرضك طبيب سبحانه وتعالى وجل جلاله الحقيقة يا إخواني يعني دي بس تذكرة سريعة قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل في اللؤلؤ والمرجان في شرح صفات الرحمن لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام فقد أمر الله في كتابه بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته وقال آمرا ولم يزل آمرا عليما حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبك لصف